بسم الله الرحمن الرحيم دعوة للإنابة موقع الربانية ليت أني ليت أني إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله ها أخبروني عن حال قلوبكم مع الله بعد مرور هذه الأيام والليالي في التوبة والإنابة والرجوع بعد مرور هذه الايام والليالي نسمع قران وانا قلت محتاجين نسمع كان احد اهداف بعثه النبي سيدنا ابراهيم قال ايه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ها يتلو عليهم اياتك وظيفه الرسول ده انه يتلو ووظيفتنا احنا ان احنا نسمع التلاوه نسمع مضت على الأمة مدة لا يسمعون القرآن بيسمعوا غنى أنا عايزك تسمع قرآن سماع تاني زي ما قلت كده تسمع عبد يسمع كلام سيده شوف لما العبد سيده بيكلمه يعمل ازاي تسمع كده تسمع كده وعمل ايه القرآن في قلوبكم بقى بعد الايام دي كلها بعد السماع ده كله يا ترى عمل ايه القرآن في قلوبكم هعيد تاني كلمة قلتها في الاول خالص لما قلت لازم نسمع قرآن كلمة مالك بن دينار قال يا اهل الاسلام او قال يا اهل القرآن ماذا فعل القرآن في قلوبكم ان الحبة تكون في الحش أعزكم الله يعني في الحمام في المكان النجس إن الحبة تكون في الحش فلا يمنعها خبث مكانها أن تنبت فتخرج خضراء زاهية حتى لو في قلبك نجاسة لازم القرآن ينبت في قلبك ينبت خير في قلبك مهما يكن بس المهم انك انت تسمع ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد تعرفوا اهو انا نفسي اسمع دلوقتي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين عشان انا عايز اسمعها بقلب واقولها بقلب نسمع نسمع وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا اله الا انت لا إله إلا أنت سبحانك لا اله الا انت لا إله إلا أنت سبحانك
سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الخروج من التبعات والتوجه للعثرات واستدراك الفائتات قلت إن أجمل فايدة استفدناها في قصة سيدنا يونس إنه ما نسيش ربنا في عز الكرب قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم من أجمل الفوائد أيضا فمتعناهم فمتعناهم إن الإنسان إذا استدرك يستمتع أنا عايزك لما لما لما لما تتوب كنت طول الليل قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على حاجات وحشه قاعد على النت او على الشات بتكتب وتقرا وتكلم حاجات وحشه كنت بتسمع حاجات وحشه لما تتوب تستدرك الفائتات بقى يبقى الليل ده مجال اللذات الروحيه الملذات الايمانيه العاليه يبقى الليل ده اتبدل بالنسبه لك بقى ما تبقاش قاعد فاضي لانك لو قعدت فاضي هترجع للبلاوي تاني السودة لو انت في الليل استغليت الليل بانك انت ملذات روحية عالية هي دي فآمنوا فمتعناهم إلى حين اسمع كده وإن يونس لمن المرسلين أنا هدفي تسمع قرآن اسمع
وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون هنسمعها تاني بس عاي... هنسمعها تاني بس انا عايزك تسمعني إيه إيه ان انا هنسمعها تاني بس انا عايزك تسمعني دلوقتي في في فوجئت انا بايه اذ ابق اذ ابق الى الفلك المشحون ربنا سماه ابق سبحان الله العظيم اسمع تاني كده وركز بقى ما انت كل ما تركز هتلاقي هتلاقي كلام ربنا درر
وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين
سبحان الملك سبحان ربي الجليل جل جلال الله فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون سبحان الملك ده ما بيشجعكش يا عم الحاج يحيى انك تستدرك الفائتات تبدا بقى تراجع قرانك تستدرك الفائتات اللي فاتك تستدركه سيدنا يونس توجع استدرك استدرك على طول لا اله الا انت سبحانك تنزيه الله سبحانك انزهك عن كل نقص واصفك بكل كمال اني كنت من انا اللي غلطان اني كنت من الظالمين وزي ما قلت لك احيانا يا عم الحاج تحتاج انك تشكي ما تطلبش والشكوى انواع في ناس بتشكي عشان تتفلت من الدين عشان يعمل الغلط بيشكي وانا قلت في مدرسة الحياة ان اكبر من الاعتذار بعد الخطأ الشكوى لكي تخطئ يعني في واحد بيقول لك بعد اذنك انا هشتمك ده غلط اكبر من انه يشتم وبعدين يقول لك انا اسف انا شتمتك فاهمين هي دي ان الواحد بيغلط وتلاقيه بعض الناس عارف انه هيغلط ويقول لك هغلط واتوب ده غلط اكبر الغلطه الاولانيه انه عارف انه هيغلط ويغلط وهو بيقول في نفسه قبل ما يغلط هغلط واتوب ده اكبر من الغلط نفسه شيء عجيب ال- الانسان ينبغي عليه يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول انه غفور رحيم ويقول للعبد توب مش معناها بيقول لك اغلط وتوب ده بيقول ربنا بيقول لك ما تغلطش ما تذنبش هعذبك لو اذنبت لكن لو غلطت توب وانا اقبل توبتك عايزين نصحح الفهم ده ان بعض الناس فاهم من ان ربنا غفور رحيم من ان ربنا كريم ودود من ان لب- ربنا لطيف حليم كانه فهم منها اغلط مش معناها اغلط ربنا قال ايه انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم يعملون السوء بجهاله مش قصده زي ما قلنا كده بيكعبل في الذنب بيغلط فيه مش قصده غير التاني اللي بيمكر الذنب آه كنا بنقول ايه في سيدنا يونس آه عليه السلام اه كنت بقول مهمة جدا الحتة دي انك احيانا مش محتاج تطلب محتاج تشكي بس تشتكي في ناس بتشتكي عشان تتفلت وفي ناس بتشتكي عشان تطلب المساعدة وتطلب حل سيدنا موسى لما ربنا قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى اشتكى قال له رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون بس عشان هو عايز يروح قال إيه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الله والله العظيم آيات تشرح الصدر تفرح إنك إذا اشتكيت وطلبت المعونة تعطى ما طلبت وزيادة واكثر تعطى اكثر مما تحلم سيدنا موسى لما ربنا بيقول له روح لفرعون ما قالوش لا يا رب انا مش قادر اروح هيموتوني لا اشتكى قال له يا رب انا عندي مشكلتين انا قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتل اتنين لساني في عيب فعايز اخويا معايا يتكلم افصح مني لسانا ورد يقويني بيه ربنا اداله واداله واداله واداله اداله حاجات كتير جدا قال سنشد عضدك باخيك اتنين ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما ادي ما طلبهاش باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا إن زي ما بقول لك احيانا محتاج انك تشتكي مش تطلب مش تطلب سيدنا يونس قال بس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سيدنا ايوب 18 سنه في البلاء وما طلبش ما قالش يا رب اشفيني وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين قال اشفيني ما قالش اشتكى بس يا يا رب يا رب انا تعبان فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر بس هو رب قال رب اني مسني الضر ودي والله بعلمها لاولادي واهلي ولا هم عايزين يفهموا ان الواحد لما يشتكي لربنا لما يشتكي البلاء بلاش يوسعها قوي ويذكر التفاصيل وتفاصيل التفاصيل سيدنا ايوب 18 سنه كل الناس انفضوا من حواليه ما عادش له الا مراته وقالوا ان كان الدود بيجري في جسمه ولما جه يشتكي قال ايه مسني بس مسني الضر ما قالش يا رب قتلني الضر آذاني الضر تعبت من الضر عانيت الضر بعد 18 سنة قال مسني يا ض- مسني واحد ضرسه بيوجعه شوية ولا دماغه مصدعة شوية ولا معدته مقلوبة شوية بس اسمع بقى شكاوى وتفاصيل ويشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه بتشكو الرحيم إلى العباد المخلوقين اسكت اسكت أحسن وإذا شكيت يبقى آخرتها كده بس إيه مساني الضر يا رب انا لما تشكي يرفع عنك البلاء وانتهت فكشفنا ما به من ضر والهدايا بقى واتيناه اهله ومثلهم معهم ده ايه رحمه من عندنا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة هدى من عندنا وذكرى للعابدين
اخوتي في الله انا احبكم في الله وانما يستقيم الرجوع اليه اصلاحا بثلاثه اشياء وخلي بالك يستقيم الرجوع لازم الرجوع يبقى باستقامه اصلاحا عشان اصلح اللي فات بالخروج من التبعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات والرجوع اليه وفاء كما رجع اليه عهدا آه الوفاء في زمن عز فيه الوفاء والله في لسه ناس اوفياء عمونا الشيخ ابو نايف والناس الطيبين في في الدنيا دي وفاء لكن صرنا في زمن وفاؤه عزيز وشوف بقى لما نقول ايه انك ترجع لربنا وفاء بعهده يا نهار ابيض الوفاء لله دي حاجه بتفكرك بتفكرني خليني اتكلم عن نفسي ان شكلي وحش قوي قدام ربنا مفيش وفاء خالص عارف الوفاء استاذه النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قالوا لي خلص وانا عايز اتكلم عن سيدنا النبي في الوفاء وعايز اتكلم عن شكلنا في الوفاء لربنا نخليها للحلقه الجايه بس آه، ليت اني هتوبوا امتى يلا كلنا نرفع ايدينا لربنا ونقول تبت الى الله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله دعوه للانابه ليت اني